السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على طبيب القلوب اللهم صل على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فأنا عايزك تتخيل معايا الليلة من اولها واحد كان مركزه السياسي كبير مركز عظيم وكان منتظر انه يترقى يبقى وزير او رئيس وزراء وكان غني جدا ومراته ما يحلمش بها اي حد واولاده ما فيش اي حد يتمنى اولاد احسن منهم والناس كلها بتحبه وكل حاجه في حياته يتمناها موجوده واكتر منها الراجل ده زل زله سقط سقطه الاعلام اكتشفها فضحه اتفضح في الجرايد كلها بقت قضيه راي عام الناس كرهته مراته سابته اولاده اتبروا منه فلوسه اتصدرت مركزه السياسي اترفد منه مستقبله السياسي انهار واتعدم الراجل ده يا جماعه وقف في المحكمه يتحاكم بالتهمه اللي الشعب كله بيطالب باقصى عقوبه ضده وهو واقف واقف يفتكر ايام ما كانت الجرايد بتتكلم عنه وايام ما كان نجم وايام ما كان بيقولوا ده منتظر يبقى كذا وكذا وايام ما كان انسان سعيد وكل الناس بتحبه والناس كلها الوقت بتكرهه الراجل ده اللي هيجي في صدره ايه فكره واحده بس عارفين هي ايه انا ايه اللي عملته في نفسي ده انا ايه اللي عملته في نفسي هو ده نفس احساس العاصي لما يقف يعرض على الله يوم القيامه نفس احساسه ربنا بيكرهه الرسول بيشهد عليه عليه الصلاه والسلام جوارحه بتكرهه وبتشهد عليه الناس كلها كل الصالحين بيكرهوه الملائكه واقفه مستنيه عشان ترميه في جهنم اول ما ربنا يامر بي... هيقول ايه انا ايه اللي عملته في نفسي ده تخيلوا الاولاني وهو بيتسحب للسجن ورايح وقعد يفتكر ايام ما كان بيقعد مع اولاده ومراته والناس تقابله في الشارع تسلم عليه وكذلك ده وهو بيتسحب لجهنم واحد يفتكر كل ليله ما صلاش فيها كل يوم عدى عليه ما ركعش فيه فرض لله كل مره وقفت قدام المرايه فيها كل مره قضى يوم كامل في معصيه الله يا اخوانا يا اخوانا الانسان مش مقدر ربنا بيغضب قد ايه لما بيعصيه مش مقدر يعني ايه كلمه معصيه لان ربنا حليم انت ما انتش حاسس ما انتش حاسس لما بتعصيه ربنا سبحانه وتعالى بيغضب قد ايه لانه بيعصى قصه اتبعتت من عده ايام لواحد والعياذ بالله بيقول لنفسه بيقول عن نفسه انه كان زاني وشارب للخمر كان على طول الزنا ده حاجه عاديه عنده وشرب الخمر والعياذ بالله الراجل ده كان متجوز يعني حكمه في شرع الرجم ومع ذلك كان مستمر في الامر ده بيقول جات لي فتره تبت الى الله تاب وفعلا التزم وساب المنكرات دي ولكن كانت فتره قصيره وانتكس تاني رجع يشرب خمره ويزني تاني والعياذ بالله الراجل ده بيقول اتعرفت على فتاه جميله جدا كان امنيتي ان انا اقع معاها في الزنا فبدات اتعرف عليها واتقرب منها واتودد ليها لغايه ما فعلا اتفق معاها على يوم معين هتروح له فيه شاليه بيملكه بيقول في اليوم الموعود ده راح الشاليه وقعد يستناها ما جاتش اتاخرت اتصل بيها انت ما جيتيش ليه قالت له انا انت وصلت قال لها وصلت قال لها وصلت قالت له طب انا بيني وبينك بالعربيه ربع ساعه بالظبط ربع ساعه بقى عندك قال لها طيب انا مستنيكي بيقول عدت ربع ساعه نص ساعه ساعه ما جاتش فاتصل قلقان تاني لقى واحد بيرد عليه قال له مش ده تليفون فلانه قال له تقريبا تليفون فلانه بس هي عامله الوقت حادثه رهيبه بالعربيه على الطريق طب وبعدين هيتنقل المستشفى الوقت هتتنقل المستشفى جري بسرعه راح معاها المستشفى متكسره ومتقطعه وحالتها فظيعه ومحتاجه نقل دم ضروري باسرع ما يكون بيحللوا لها الدم عشان قبل ما ينقلوه لقوا عندها ايدز لقوها مريضه بالايدز الراجل بقى هيتجنن بيقول يا رب انا كان بيني وبين ان حياتي كلها تنهار ربع ساعه انا كان بيني وبين ان كل حاجه تدمر في حياتي ربع ساعه يا رب انت عملت معايا كده ليه انا ما استاهلش ده انا عاصي ده انا والعياذ بالله بعمل كذا وكذا ربنا عمل معايا كده ليه يا اخوانا اذا كان ده لطف ربنا بالعاصي امال لطفه باللي بيطيعه قد ايه يا اخوانا الراجل ده عمل مش ما عملش الراجل ده مره قرب من ربنا خطوه لما الفتره اللي تاب فيها امال اللي حياته كلها بيقرب من ربنا ربنا يعمل معاه ايه ويحفظه قد ايه ويمنع عنه اي سوء قد ايه انت بتقول القصه دي في الاول ليه عارفين بقولها ليه الراجل ده لو كان ربنا سابه ووقع في المعصيه دي والعياذ بالله وبقى مريض بالايدز كان هيقول ايه لما يفاجئ انه بقى مريض بهذا المرض القاتل كان هيقول انا ايه اللي عملته في نفسي ده انا ايه اللي خلاني امشي في السكه دي هي دي نهايه اي عاصي لله انا ايه اللي عملته في نفسي انا وديت نفسي فين انا ضيعت دنيتي واخرتي ليه ايه الثمن ايه الثمن اللي مقابل كل اللي انا خدت ايه عشان ادفع حياتي ودنيتي واخرتي وادفع الضياع ده كله والتعاسه دي كلها والشقاء دي كل ده كله وغضب الله والرمي في جهنم عشان ايه عشان ايه ايه اللي كان يستاهل كل ده معانا الليله صوره صوره المرسلات يا اخوانا صوره المرسلات هنتكلم عنها الليله باذن الله سبحانه وتعالى سوره المرسلات بتتكلم عن ايه بتتكلم عن المحكمه المحكمه النهائيه الفاصله المحكمه اللي بيستنيها كل واحد مننا يوم المحاكمه الاخير والنهائي لما هتقف قدام ربنا وهتقف قدام ربنا تتحاكم سوره المرسلات اطول سوره في القران اتكلمت عن العرض على الله الم نهلك الاولين الم نجعل الارض كفاتا الم نخلقكم من ماء مهين كل دي اسئله سيل من الاسئله والاتهامات بتوجه ليك وانت واقف بين ايدين ربنا سوره المرسلات بتتكلم عن المحكمه النهائيه بس خد بالك محكمه الدنيا غير محكمه الاخره محكمه الاخره الحكم فيها نهائي نهائي يعني ايه مفيش مفيش استئناف مفيش اي كلام ما يبدل القول لدي محكمه الاخره الحكم فيها فوري التنفيذ فوري في الدنيا اللي بيتحكم عليه باعدام بيتحط في السجن شويه قبل ما يتعدم في الاخره القوه التنفيذيه سبعين الف ملك واقفين مستنيين صدور الامر من الملك والحكم من الملك عشان ينفذوه القاضي اللي بيحكم مين الله امال مين اللي بيشهد اول شاهد محمد بن عبد الله تاني شاهد جوارحك اللي عصت ربنا تالت شاهد الارض اللي انت عصيت عليها رابع شاهد الملاكين اللي كانوا على يمينك وشمالك خامس شاهد صحبه السوق اللي عصت معاك سادس شاهد سبحان ايه ده كل وفوق كل ده الله الله شهيد قبل كل دول طب اي واحد بيحاسب بيتحاكم بيتحط في قفص اتهام بيبقى وراه حيطه وثلاث جدران وراه كده شبك حواليه ثلاث جدران حواليه بيبقوا قفص اتهام ده محطوط في قفص ايوه ايه الثلاث جدران بتوعه الجدار اليمين ينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم عمله والشمال لا يرى الا ما قدم عمله طب بين يديه ينظر بين يديه فلا يرى الا النار هو ده الزنزانه اللي محبوس فيها وهو بيتحاكم قدام ربنا مفيش استئناف يا جماعه مفيش مداوله هو ربنا اللي بيحكم سبحانه وتعالى بس خدوا بالكم يا اخوانا لما كان صدام حسين الله يرحمه بيتحاكم كان بيتحاكم على ايه شوفوا قد ايه جلسات وقد ايه اتهامات وقد ايه مداولات وقد ايه تاجيلات ليه كل دي عشان قضيه لفرض ومحاكمات نورنبرج اللي كان بيسمع عنها قبل كده دي محاكمات الدنيا اوعى تفتكر ان محاكمه الاخره اخف من محاكمات الدنيا او ان احكام الاخره اخف من احكام الدنيا اوعوا تفتكروا كده يا جماعه محكمه لما الكلمة دي بتتقال كله اللي قاعد في القاعة قلبه بيقف محكمة هي دي الكلمة اللي بتقولها سورة المرسلات المحكمة خلاص لما القاضي بيقول انا هأجل الحكم لل... هأجل الجلسة الجلسة الجاية هي الحكم الكل قلبه بيقف لغاية ما يسمع الحكم من القاضي هو ده يوم الفصل يا اخوانا سورة المرسلات بتكلم مين بتكلم كل واحد عاصي مطمن كل واحد عاصي وبيضحك كل واحد عاصي وجاي له نوم ما هوش خايف من حاجة ما هوش قلقان من حاجة ما هوش قلقان بتقول للكل انتوا مطمنين ليه يا اللي بتعصي ربنا ما انتش خايف ليه انت ما انتش خايف طب اسمع كل اللي جاي بقى ولو ما خفتش بعد كل ده يبقى خلاص مفيش حاجه بعد كده فباي حديث بعده يؤمنون سوره المرسلات بتقول بتقول لكل واحد صحيفته مليانه ذنوب ومطمن لكل واحد بيعصي ومطمن والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفه من اولها منظر عاصفه عاصفه بتعصف بكل شيء بتدمر كل شيء بتبيد كل شيء ده المنظر الاول ده المشهد الاول للفيلم المشهد الاول يعني ل- لو انت تخيل بتخ- بتتفرج على فيلم المشهد الاول عاصفه ده المشهد الاول للعرض القراني للاحداث عاصفه لا مش عاصفه عواصف المرسلات عرفه يعني ايه عرفه زي عرف الفرس الاف الشعر ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه كذلك ريح ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها يعني ايه يعني ايه ورا بعضها يعني كاترينا اللي دمرت امريكا دي ودفعتها 150 200 مليار دولار واعصار ما جاش على الكره الارضيه من 150 سنه ده ده, ده شعره في العرف شعره لما ربنا بيرسل العذاب على حد بيفضل يتتابع لغايه ما يهلكه ويبيده والمرسلات المرسلات يعني إيه رسل يعني الريح رسل اه مجنده اه يعني كاترينا جندي ايوه كاترينا دي شعره من جيش رهيب من انواع الرياح اللي عند الملك سبحانه وتعالى جنود لما ربنا بيأمرها انها تسلط على حد بتبيده والمرسلات الريح المرسله عرفه ورا بعضه ورا بعضه فالعاصفات عاصفه اللي بتدمر كل حاجه والناشرات نشرا دول مين يا رب الملائكه الملائكه اللي بتنزل بالوحي تنشر الرحمه على القلوب فالفارقات فرقه تفرق ما بين الحق والباطل فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا بتقول لكل عاصي قد اعذر من انذر كل الاقسام دي ربنا بيقسم على ايه انما توعدون لواقع كل آية من آيات الآخرة في القرآن هتعيشها كل أك... كل حديث من أحاديث الآخرة في السنة هتعيشيه كل كلمة هتتطبق عليك سواء كلمة تعيم أو عذاب حسب عملك م- أنت النهاردة بتسمع عن القبر بكرة تسكن فيه أنت النهاردة بتسمع عن الصراط بكرة هتعديه أنت النهاردة بتسمع عن العرض على الله بكرة هتلاقي نفسك قدام الملك سبحانه وتعالى يا جماعة مش معنى إن إحنا ما نفكرش في الحاجات دي إن إحنا مش هنعيشها بكل أحداثها بكل تفاصيلها بوقتها بمراحلها إنما توعدون لواقع بسرعه اهدى هو ربنا اقسم بحاجات كتير ليه غضب زي ما واحد كده يقول والله العظيم والقران المجيد والمصحف وال... والله لا- هو هو بيقسم ليه غضبان ربنا غضبان يا جماعه طب الايات سريعه ليه سريعه قوي مش ايات طويله كده ايات سريعه لما يكون واحد نايم وفي غيبوبه وفي حريقه انت عايز تفتح الباب عايزه يفتح الباب او يصحى بترزع في الباب بترزع في الباب ربنا بيخلي القران يطرق قلبك باقوى قوه ممكنه ليه عشان قلبك يفوق من الغيبوبه اللي هو فيها طب ربنا اتكلم عن الريح قبل ما يتكلم عن الملائكه ليه كان ربنا بيقول لك قبل ما اكلمك عن اللي انت ما شفتهوش هكلمك عن اللي انت شفتيه قبل ما اكلمك عن اللي انت مش عارفه هكلمك عن اللي انت عارفه وشفته بعينيك انا هوصل لكل واحد رسائل في حياته تخليه بعد كده ملوش عذر قدامي اللي حصل في الاول ده يا جماعه ده عرض لجيوش الملك جنود الملك الرياح والملائكه والملائكه دي قوه رهيبه جبريل على جناح واحد من 600 جناح شال سبع كره وهبد و- وخسف بيهم الارض ملك الموت خد ارواح الجبابره والقياصره ملك الجبال لاطبقن عليهم الاخشبين ملك ال- ملك سيدنا اسرافيل بنفخه واحده منه الكون بيتقلب كله الملائكه يا جماعه عرض جيوش ربنا عرض كل دول في الاول ليه عشان يقول لك اهو شفت قدرتي مصدقين ان انا اقدر اعاقب العاصي ولا لا اه مصدقين بأمارة ايه اه لو اللي بتخون جوزها صدقت اه لو اللي بيشتري شريط اغاني عارف انه يتحاسب على كل شيء اندفعه وكل كلمه اسمعها في الشريط وكل كلمه واحد غيره اسمعها بسببه اه لو اللي قاعد دلوقتي بياكل ايس كريم قدام كليب في قناه فضائيه صدق انه هيتحاسب اه لو اللي مقطع مراته اه لو اللي قاعد يغتاب فيكي الو... فيك الوقت او يغتاب فيكي الوقت اه لو اللي كل ورثك واللي كل حقك اه لو كل الناس صدقت انها تتحاسب يا ترى يا اخوانا الدنيا هيبقى شكلها ايه بدانا نخاف بدانا ولا لسه عايزين مع كل ايه من السوره نبدا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى لان اللي جاي يا اخوانا فجاه فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقتت ايه ده في ثلاث ايات الدنيا انتهت والاخره بدات في ثلاث ايات فاذا واذا اذا دي اللي هي بتوحي بالمفاجاه بتوحي بالمباغته بتوحي ان حاجه رهيبه حصلت فجاه فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت يعني ايه اذا النجوم طمست تبص فوق ايه ده ما حدش في نجوم فين مليارات النجوم اللي كانت موجوده النجوم يا جماعه ده لو الشمس بس اتقلبت على الارض تبقى كارثه ده لو نيزك واحد اتقلب على الارض تبقى كارثه امال لما النجوم كلها يحصل فيها كده ده لو لو لو بحر واحد ولع تبقى مصيبه امال لو المحيطات كلها حصل فيها كده انتوا عارفين كلمه فالعاصفات عاصفه بحس فيها بايه بحس فيها ان الكون كله عايز يعمل ثوره كونيه على العصاه البحار والمحيطات عايزه تعمل ثوره كونيه على العصاه الجبال والسلاسل الجلب- الجبليه الارض بحمامها وبراكينها السماء باجرامها وشهوبها ونيازكها كله عايز يعمل ثوره على العصاه وربنا اللي بيعصى هو اللي حميك منهم سبحان الله العظيم سبحان الملك فاذا النجوم طمست تبص فوق ما عادش في نجوم واذا السماء فرجت ما عادش في سماء الله تبص تحت واذا الجبال نسفت ما عادش فيه جبال الجبال راحت فين تبص فوق ما عادش فيه حاجه من اللي كانت فوق تحت ما عادش فيه حاجه من اللي كانت تحت الدنيا راحت فين السما راحت فين فاذا واذا واذا يوم المفاجات المتتاليه ورا بعضها فاذا النجوم طمست لو بحر واحد ولع عارفين يعني يا جماعه البحر تولع يعني الميه بتاعت البحار والمحيطات بقت بنزين بقت بنزين ما عادتش ميه زي البنزين بالظبط وكله ولع البشر يعملوا ايه لو جبل واحد انهار الجبال نسفت ده لما ابراج التجاره العالميه في امريكا نسفت بقت امريكا ال CNN 24 ساعه امريكا under attack والعالم مقلوب والناس مفزوعه والانفجار رهيب عشان برج اتنسف امال جبال اتنسفت يحصل ايه متخيلين والنسف ده لفظ من الفاظ الحرب حرب نسف هو يوم القيامه في نسف لا ده في كمان لسه قذائف انها ترمي ترمي بشرر كالقصف في رمايه في قذائف لا استنى ويل يومئذ ده الويل ده ويلات الحروب هو هو حرب ولا حرب آه. زي ما بقول لكم من اول ما بدانا نشرح في الجزء 29 في سوره الملك دي حرب اللي قاعدين بره الوقت في الشوارع بيعصوا ربنا دول في حرب بيحاربوه في الدنيا وهيشوفوا عاقبه الحرب في الاخره حرب بكل ما تحملها الكلمه من معاني واذا الجبال نسفت طب اذا اذا النجوم طمست هيحصل ايه مفيش مفيش رد طب يا رب اذا السماء فرجت هيحصل ايه مفيش رد طب يا رب اذا الجبال نسفت يحصل ايه مفيش رد ليه لان اللي هيحصل فوق اي تخيل او تصور ما حدش يقدر يتخيل اللي هيحصل ابدا زي يا اخوانا الفرق ما بين زلازل وصواعق وبراكين الدنيا وما بين احداث القيامه زي الفرق ما بين بومب الاطفال اللي بيفرقعوه وما بين القنابل الذريه ما تتوصفش فوق قدرتنا على التخيل والتصور فوق قدرتنا على التخيل واذا الرسل اقتت يعني ايه اقتت عارفين القنبله الموقوته يعني ليها وقت هتنفجر فيه اقتت يعني جاء ميقاتها يعني ايه اخطر لحظه في استجواب اي مجرم لحظه المواجهه لحظه المواجهه الرسل اقتت يعني امه محمد هتقف قدام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات بتتكلم عن أخطر لحظتين في مصيرك لحظة الوقوف قدام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولحظة الوقوف قدام الله سبحانه وتعالى سورة خطيرة يا جماعة سورة خطيرة آخر سورة الرسول قرا بيها للصحابة عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي بيهم مغرب الخميس وهو مات فجر الاثنين وبعد فجر الاثنين وكان آخر صلاة قدر يصلي بالصحابة بيها عليه الصلاة والسلام كانت مغرب الخميس كانت بسورة المرسلات آخر حاجة من ذكرى صوت النبي عليه الصلاه والسلام في امته السوره ده اهي السوره دي خطيره جدا يا جماعه سوره رهيبه اطول سوره اتكلمت عن العرض على الله سبحانه وتعالى واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت يقول لك ده كان يوم ومش اي يوم يعني حاجه ما اتشافتش قبل كده اجلت يعني ايه يعني انت في فرصه انت الوقت في فرصه مؤجله ليها اجل انت لسه جوه الفرصه الح- اغتنمها اغتنموا الفرصه يا جماعه ليوم الفصل اليوم اللي هيفصل فيه في ملايين القضايا المتعلقة بصحيفتك وملايين القضايا المتعلقة بعلاقاتك مع الآخرين اليوم اللي هيصدر فيه القرار النهائي والحكم النهائي واجب النفاذ مفيش فيه استئناف مفيش فيه أي مداولة خلاص الموضوع انتهى يوم الفصل اليوم اللي هيتفصل ما بين كل عاصي وطائع حتى لو ده اخو ده لو ده زوج دي لو دي صاحب صاحبة دي لو ده ابو ده لو دي بنت دي كله يتفصل ما بينه وبين بعضه لو ده طائع وده عاصي وما ادراك ما يوم الفصل ما ادراك مهما تخيلت عمرك ما تتصور مهما وما ادراك هتدرى منين هتعرفوا منين اليوم ده احداثه ايه فوق قدرتنا على التخيل والتصور ويل يومئذ للمكذبين ويل يعني ايه ويل لما قعدت ابحث عن كلمه ويل ما لقيتش حد فسرها محدش عارف يعني ايه ويل امال ايه ويل ده يا- الويل الويل يا اخوانا لفظ من الفاظ الحرب يقول لك ويلات الحروب تفشي المجاعات تفشي الامراض تفشي الاصابات والعاهات تفشي الترمل والتيتم تفشي الجوع تفشي الموت تفشي ال- الويلات يعني معناها المجتمع خرب ويل تخيل لما ربنا لو ملك قال لعبد يا ويلك يعمل ايه لما الله يقول لعبد يا ويلك العبد ده يعمل ايه ربنا بيقول لعبد يا ويلك لما ربنا قال ويل لكل همزه لمزه ربنا عمل فيهم ايه لما قال لهم ويل ليكو ها كلا لا ينبذن في الحطمه هيتحطموا في جهنم وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده بتصهر الاجساد وتصل لغايه القلوب من جوه ده لما ربنا قال ويل للناس يا اخوانا ويل الملك هو اللي بيقول ويل الملك العظيم الجليل وبيقول ويل يومئذ طول الخمسين ألف سنة يعني مش لسعة ولا لسعتين يعني مش ربع ساعة في النار يعني مش حرق وهيجروا بالعصا على المستشفى لا ويل يومئذ ويل لفظ رهيب ويلات الحروب ويلات القيامة ويلات ويل إذا كان كل اللي فات ده مش الويل أمال إيه الويل اذا كان كل اللي احنا اتكلمنا عنه من اول الحلقه ده مش امال الوالد ده هيبقى ايه خدوا بالكم ربنا في السوره دي قال عشر مرات ويل يومئذ للمكذبين عشر مرات يعني زي ايه زي ما مالك كده يجي واحد يقول له فلان آه، كسر امرك الفلاني فلان طيب انا هوريه وعمل كمان كذا كمان طيب انا هوريه وكمان قال كذا كمان طيب انا هوريه وكمان كذا كمان طب بس اما اشوفه ده لما يشوف العبد ده هيعمل فيه ايه تخيل لما ربنا يتوقع كل التوعد ده هيعمل في المجرم ده ايه ويل يومئذ عشر مرات عشر جولات مع قلبك الصورة عشر جولات داخل قلبك يا ترى في الجولة كام هتسلم لربنا يا ترى في الجولة كام هتتكسر لربنا يا ترى في الجولة كام هتقول تبت اليك يا رب يا ترى في الجولة الكام ولا نرجع بقى نرجع زي مقدمة الحلقة يا ترى اللي كان يا ترى اللي جرى مكان كل ده كان ليه كل ده كان ليه كل اللي حصل ده كان ليه لا مش عايزين نوصل للمرحله دي يا جماعه ويل يومئذ للمكذبين 10 لفحات على القلب يا اخوانا لو واحد عليه 20 حكم في المحكمه بياخد ال 20 حكم يتراكم الاحكام عليه مفيش تخفيف يا جماعه ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات كان كل جريمه عليها ويل غير الجريمه الثانيه كل عقوبه عليها جزاء من جنس العمل ويل ما بداناش نخاف محدش بدا يحس انه خايف محدش بدا يحس انه قلقان مفيش حد يا جماعه انا عايز دلوقتي اللي بيسمعني ما يسمعنيش كانه قاعد في النور وقاعد سند على الكنبه وقاعد لا لا يا اخوانا اللي بيقعد في السينما بيطفوا النور عشان يركز في الشاشه ومفيش حاجه تشغله انا عايزك تطفي النور وتعيش مع مع كلام ربنا سبحانه وتعالى وتعيش مع كلام الملك اللي بيسمعه السينمات مش احسن مننا مش احسن مش افضل في التركيز مننا يا جماعه طفي النور وعيش بقى مع ربنا شويه عيش مع كلام ربنا عيش مع الدار الاخره شويه ويل يومئذ للمكذبين وقف قدام ربنا ربنا قال له يشوفوا اول عتاب اول سؤال اول اتهام الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين مطمنين ليه اول سؤال ربنا بيقوله للبشر كنتوا مطمنين ليه الم نهلك الاولين ما شفتوش كل اللي اهلكتهم بمعصيهم ثم نتبعهم الاخرين ما شفتوش انا عملت في العصاه ايه ما شفتوش اللي مات وهو فقير واللي مات وهو مذلول واللي مات وهو مريض بشر موته واللي مات وهو بعد ما اتقهر قلبه على كل حاجه عصاني فيها واللي مات وعنده ايدز واللي مات ما شفتوش انا انتقمت بالعصاه قد ايه ما شفتوش ذلتهم قد ايه كنتوا مطمنين ليه ليه كنتوا مطمنين يا اخوانا ده لما اب بيدي لابنه دفتر شيكات اب غني بقى وكارت فيزا اسحب اللي انت عايزه لما تحب وسلسله مفاتيح عربيه وسلسله مفاتيح شقه اعمل اللي انت عايزه حبيبي وابنه طايح بقى ب- ب- بفلوس ابوه لو ابنه عمل حاجه اغضبت ابوه قوي قوي ابوه يعمل ايه يجيبه يقول له بص سلسله المفاتيح كارت الفيزا دفتر الشيكات خد منه كل حاجه اقف بقى اتحاسب قدامي هو ده يوم القيامه يوم القيامه ربنا ادانا الكون ده كله اول حاجه ربنا بيعملها لما بيغضب كل حاجه تتاخد مننا الشمس والقمر والسماء حتى هدومك اللي عليك ما تقفش بيها ليه كل حاجه اتسحبت اقف بقى اتحاسب اقف بقى يا اخوانا القيامه اقتربت يا اخوانا علامات الساعه بقت ماليه الدنيا يا اخوانا علامات الساعه انتوا مطمنين ليه جرس الانذار بتاع القيامه رن من 1400 سنه بمبعث محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام والوقت ما عادش بيضرب ده عاد متصل الانذار اللمبه الحمراء عادت ما بتطفيش لما باجي اقرا في علامات الساعه بحس ان احنا بنلعب علامات الساعه ايه يقول لك انتشار الزنا ده بقى اندر كول انتشار الربا دخل كل بيت استحلال المعازف بقى في دعاء دعاء بيروجوا للمعازف استحلال الزنا والعياذ بالله استحلال الربا استحلال المعازف انتشار الغناء واستحلال الغناء ظهور الكاسيات العاريات بقى المشي في الشارع بالنسبه لغير المتزوج مخاطره من المخاطرات انتشار الخمر والعياذ بالله بقت موجوده اهي وبقت home delivery التهاون في السنن كم واحد فينا النهارده صلى ال 12 ركعه سنن الرواتب كم واحد فينا النهارده استعمل سنه السواك سنه رسول الله كم واحد فينا النهارده وتر صلى الضحى كام يا اخوانا كم واحد فينا طبق سنن الرسول النهارده عليه الصلاه والسلام يعني ايه يعني لما بتمشي في الشارع كل متبرجه علامه من علامات الساعه كل بنك ربا وعلامه من علامات الساعه كل واحد وواحده ع- ع- حاطين ايديهم على بعض فاكرينها زريبه بهايم علامه من علامات الساعه كل راقصه ومغني وتاجر مخدرات علامه من علامات الساعه يعني نص البلد بقى من علامات الساعه يعني لما بتنزلي من بيتك لغايه ما بترجعي ولما بتنزل مشوار لغايه ما بترجع بتشوف حوالي 20 علامه من علامات الساعه كل يوم انتوا مطمنين ليه مطمنين ليه وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ترجف الارض والجبال الكون كله هيرتجف مطمنين ليه وربنا بيقول يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت الكون كله في ذهول مطمنين ليه وربنا بيقول يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون مطمنين ليه وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الكون كله مفزوع مطمنين ليه وربنا بيقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه انت من مين فيهم مطمنين ليه وربنا بيقول يوم يعض الظالم على يديه يا ندم العاصين يوميها يا حسرة العاصين يوميها يا حسرة العاصين يوميها مطمنين ليه يا جماعة ايه اللي مطمنا اللي بيعصي ربنا ده اللي عليه ذنوب في صحيفته ولسه ما اتغفرتش ومش مطمن انها اتغفرت مطمن ليه لما تعدي على قهوة تلاقي شلة شباب قاعدين بيتفرجوا على كليبات في ال- في الدش وقاعدين يلعبوا نرد وده حرام اصلا وقاعدين يتفرجوا على اللي رايحة واللي جاية وقاعدين يدخنوا ويشربوا شيشة وبيضحكوا عارفين اكبر جريمه في كل اللي بيعملوه ده ايه عارفين ايه انهم بيضحكوا اكبر جريمه انهم بيضحكوا انك بتعصي وتضحك انك بتعصي ويجي لك نوم انك بتعصي وما انتش خايف ولا انت قلقان ولا انت مستني حاجه مطمنين ليه الم نهلك الاولين الم نهلك شوف نهلك دي اباده ربنا بيحكم على الن- على ناس ال- ال- المجرمين بالاباده ثم نتبعهم الاخرين في الدنيا لما الطلبه تدخل امتحان وكله يسقط يحصل ايه اجتماع فوري لمجلس الاداره بتاع الكليه ويقولوا خففوا النتيجه عشان ما ينفعش النتيجه تظهر كده انما في الاخره لا رغم ان النتيجه 999 في الالف رايحين النار الا ان مفيش تخفيف ليه لانه حكم فصل حكم الملك سبحانه وتعالى يوم الفصل يوم الحكم النهائي يوم الجلسه النهائيه يوم المحكمه محكمه تخيل لما يتقال يوم القيامه محكمه وتستني ان يتقال القرار المصيري بتاع حياتك كلها هتعملي ايه هتعملي يوميها ايه الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين منظر شاشه اتفتحت وملايين الجثث ميته وبعد كده المنظر اللي بعدها ملايين جثث تانية كذلك نفعل بالمجرمين مفيش عزيز عند ربنا في المعصيه مفيش حد بينه وبين ربنا نسب اللي بيتعذب في قبره الوقت عشان معاصي انت بتعملها انت احسن منه في ايه اللي بتتعذب في قبرها الوقت عشان المكياج ولا الصفور ولا اللبس انت احسن منها في ايه اللي بيتعذبوا يا اخوانا يوم القيامه عشان معاصي احنا واقعين فيه احنا احسن منهم في إيه؟ كذلك نفعل بالايه بالمجرمين خدت كلمه المجرمين ديت واتصلت باكتر من واحد من اخواننا في النيابه في ال في ال في ال في الشرطه اعرف ايه المجرم ده بيتعامل معاه ايه المجرم يا اخوانا المجرم بتاع الاخره يتعامل معاه ايه نعرف المجرم بتاع الدنيا بيتعامل معاه ايه اول حاجه لما يتعرف ان في مجرم ها يتعمل ايه على طول تحريات يتراقب تليفونه يت- يتراقب من بعيد من غير ما يحس انت بتراقب الوقت من غير ما تحسي انت بتراقب الوقت من غير ما تحس احنا علينا نقابه رهيبه يا جماعه وبعد كده تترفع تقارير زي التقريرين اللي كل يوم بيترفعوا عنك بعد العصر وبعد الفجر الى الله سبحانه وتعالى وبعد كده لو ثبت عليه التهمه قوه روح قوه حصر المكان البيت وقوه تقف على السطح عشان ما يهربش وقوه حصر الشقه وقوه تقتحم الشقه ال- ال- ال- الدخله لازم يكون فيها فزع اصلا لازم ليه ليه زي بالظبط كده اللي نايم في تربته هو مجرم الملائكه تروح تخبط اصحى اشرب كوبايه الشاي دي عم تفوق اصل يوم القيامه لا ده ده بيطلع شكله مشعوف قد ايه مفزوع قد ايه وبعد كده الاقتياد يحطوا في ايده الكلبشات والجنود بالرشاشات على يمينه وشماله ويروح في منظر كله ذل واهانه الاقتياد يوم القيامه هيبقى شكله ايه للعرض على الله وبعد كده ساعه الاستجواب بقى لما يقف يستجوب اساليب نزع الاعترافات بتبقى ايه ها تخيل ربنا بقى لما يخلي جوارحك تنطق عليك والصوت والصوره اللي متسجلين عليكي والمواجهه بالادله والقرائن والشهود تخيل يا اخوانا يبقى المنظر ايه بعد كده في الدنيا لو خد حكم اعدام يعمل ايه يترعب اللي عليه حكم اعدام ده لما بيتقبض عليه بيترعب ليه لانه متوقع ان ده هيتحكم عليه ولما القاضي بيقول هحكم قلبه بيقف ليه لانه متوقع ان ده هيتحكم عليه ولما بيصدر الحكم قلبه بيترعب ولما بيتحط في زنزانه كل رجلين بره الزنزانه بيترعب ليه احسن يكونوا جايين ياخدوني يعدموني ولما بيتفتح الزنزانه في يوم الصبح يقولوا تعالى قلبه بيقف ليه احسن يكون النهارده ولما بياخدوه يمشوا ويلاقوا واحد ماسك حبل من بعيد قلبه بيقف ليه هو ده اللي انا انا هتعدم دلوقت ولا ايه ولما الحبل بيتحط على رقبته وبيحصل له ايه يا اخوانا ساعه تنفيذ الحكم يا اخوانا يا اخوانا ساعه صدور الحكم في الاخره بيحصل للمجرم ايه بيحصل للعاصي ايه ساعة صدور الحكم دي اكتر لحظة بيحصل فيها انهيارات في المحاكم كذلك يوم القيامة لما بيصدر الحكم من الملك خذوه فغلوه بيحصل له ايه يمشي يولول يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية بيمشي يولول ليه الحكم صدر كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين وفجأة الشاشة تقفل وتسمع صوت من فوق سبع سماوات صوت الملك وهو بيقول لكل مجرم يا ويلك الشاشة كانت مفتوحة كلنا كنا واقفين قدام الشاشة مش قادر تغمض عينيك ولا قادر تقفل بقك ولا قادر تاخد نفسك وفجأة الشاشة قفلت والصوت صوت الملك نفسه من فوق سبع سماوات بيقول لكل مجرم يا ويلك يا ويلك عشر مرات في الصورة عشر مرات وبعد كده الشاشة تفتح تاني على منظر ايه ألم نخلقكم من ماء مهين ده ده شوط تاني من العتابات ساعة العرض على الله ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين أنت كنت إيه وبقيت إيه ألم نجعل الأرض كفاتا انت الارض عملناها لكم زي الام الحنون كفتاكوا وضماكوا في حضنها ضماكوا بالجاذبيه وانتوا ماشيين في الدنيا وضماكوا في القبور وانتوا ميتين ضماكوا ام حنون ليكوا كنت في فندق خمس نجوم في رحم الام اتنقلت منه لفندق خمس نجوم على وجه الارض انتوا انتوا النعمه اللي اديتها لكم دي كلها عملتوا فيها ايه هو احنا نتحاسب على النعم ايوه يعني مش بس على الذنوب في ال... في الأول لا لا لا لا وكمان النعم ازاي كوبايه الميه البارده هتتحاسب هتتحاسب على ايه كوبايه الميه البارده اي والله العظيم بصحيح السنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه اللي بيعصي ربنا بيقابل يوم القيامه بثلاث تهم خطيره جدا تجاه النعم ثلاث تهم ايه الثلاث تهم دول اول تهمه تهمه انك ما كنتش مقدر ربنا عمل لك ايه تهمه احتقار النعم في اثر من اثار بني اسرائيل ان عبد من عباد بني اسرائيل عبد ربنا 500 سنه لما مات فربنا سبحانه وتعالى الملائكه ادخلوا الجنه برحمتي فقال يا رب بعمل يا رب دول 500 سنه 500 سنه قيام 500 سنه صيام يا رب فربنا قال خلاص يعني سبحان الملك اوزنوا نعمه واحده من نعمي مع ال 500 سنه عباده اوزنوا نعمه البصر مع ال 500 سنه فطاشت ال 500 سنه من ثقل نعمه البصر فقال الله ادخلوه النار فقال رحمتك يا رب رحمتك يا رب النعم يا اخوان احنا مش مقدرين ربنا ادانا ايه دي اول تهمه تهمه احتقار النعم التهمه الثانيه الخطيره جدا اللي يعني في السن كبير شويه يفتكر تشاوشيسكو تشاوشيسكو كان ديكتاتور في دوله من دول اوروبا واساء استغلال السلطه وبقى ديكتاتور الشعب قبض عليه وكانوا جايبين مره في الاخبار في التلفزيون المصري منظره لما يعني بيقلع الجاكيت كده وبيتنفذ فيه حكم الضرب بالنار وقاموا ضاربينه بالنار هو ومراته قتلوهم ليه يقول لك سوء استغلال الايه السلطه اهو في تهمه يوم القيامه اسمها سوء استغلال النعمه يعني ايه سوء استغلال النعمه سوء استغلال النعمه مصيبه المعاصي ان ما فيش عاصي عصى ربنا غير بنعمه ما حد هات لي اي معصيه بنعمه الزنا كله بنعمه الفلوس نعمه والصحه نعمه كله بنعمه سبحان الملك يعني دي اكبر مصيبه في المعصيه سوء استغلال النعمه طب والحساب الثالث والجريمه الثالثه في النعم الجريمه الثالثه عدم الشكر على النعم كان ليها ثمن الفاتوره بتاعت النعم تقيله قوي يا جماعه تقيله قوي اشكروا من الوقت اعملوا شكرا من الوقت قولوا الحمد لله قول الحمد لله البنت اللي عندها حب شباب واقفه قدام المرايه زعلانه قوي انا كان نفسي في بشره ناعمه عن كده يا حبيبتي انت صاحبتك دلوقتي اللي في نفس سنك نايمه في المستشفى عندها سرطان قول الحمد لله الشاب اللي اتخرج بقاله كذا سنه ولسه ما اشتغلش يا ابني انت اللي قدك دلوقتي في المستشفى بيموت عنده سرطان قول الحمد لله البنت بشرتها انا طلعت سمراء يا ريتني كنت طلعت بيضه بيضه يا بنتي في واحده غيرك في سنك عندها صدفيه ولا عندها سرطان جلد نفسها كانت تطلع سودة بس كانت تبقى جلدها سليم والتالتة اللي بتبص في المرايه عينيها ما طلعتش خضره وزعلانه قوي يا حبيبتي ده انت في واحده في نفس سنك ما بتشوفش اصلا احمدي قولي الحمد لله قول الحمد لله اللي سقطت سنه وزعلان ومش لاقي مشكله تحزن عليها زعلان قوي انك وقعت زنه يا اخي قول الحمد لله انت اللي قدك في المستشفى الوقت عامل ايه ولا عايش ازاي يا اخوانا عايزين نتعلم كلمه الحمد لله لو انا دلوقتي جبت لك على الترابيزه اهو كاش ماني اهو على الترابيزه 100 10 مليون دولار تمن عينيكي تخلعيهم ترضي استني وتمن بقك ولسانك 20 مليون دولار كاش اهو وتمن ايديك 20 مليون دولار كاش اهو كله كاش على الترابيزه توافق انتوا يا جماعه قولوا الحمد لله قولوا الحمد لله على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى غرقنا بيه قولوا الناس في المستشفيات اللي يدخل المستشفيات سبحان الله العظيم اللي بيدخل المستشفيات ده بيشوف ايات ايات بيشوف في خروج الروح قد ايه ناس بتخرج روحها بسهوله وقد ايه ناس بتطلع روحها على ما بتخرج الروح بيشوفوا الناس قد ايه في بلاء واحنا قد ايه في نعم في ناس حياتها واقفه الوقت في المستشفيات في ناس قضت نص عمرها في المستشفيات في ناس خلاص اصيبت بمرض مش هتقدر تمارس الدنيا تاني لغايه ما تموت قولوا الحمد لله لما تيجوا تصلوا الليله في القيام وتسبحوا سبحان ربي العظيم وتيجوا تقولوا سمع الله لمن حمده انا عايز قلبك يتزلزل وانت بتقول ربنا ولك الحمد وانت بتقولي ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الحساب على النعم خطير يا جماعه هنتحاسب على النعم ازاي هنتحاسب عليها ازاي الجريمه الثالثه عدم الشكر على النعم لو واحد عمل لك اللي ربنا عمله لك عمل لك واحد على مليون منه كنت عشت خدامه تحت جزمته لو واحد عمل لك واحد على مليون من اللي ربنا عمله لك كنت عشت عبد ليه طب ربنا عمل لنا كتير نعمل معاه ايه تتقفل الشاشه تتقفل الشاشه للمره الثانيه وتلاقي الصوت جاي من فوق سبع سماوات صوت الملك وانت واقف مش عارف تعمل ايه تموت ويل يومئذ للمكذبين يا ويلك يا كل عاصي يا ويلك يا كل مجرم يا ويلك يا كل معرض يا ويلك يا كل معرضة يا ويلك يا كل واحد استهترت قد ايه ربنا بيغضب لما بيعصى قد ايه ربنا بيغضب لما بيتعصي سبحانه وتعالى يا جماعه معصيه ربنا دي مش حاجه سهله والله العظيم يا اخوانا ربنا بيغضب غضب رهيب لما بيعصى بس احنا مش حاسين لان ربنا حليم فاحنا مش شايفين انما يوم القيامه هنشوف هنشوف قدام عينينا غضب ربنا على كل معصيه شكله ايه مش عايزين نندم مش عايزين نرجع نقول يا يا- يا ريت اللي جرى مكان مش عايزين نندم يا اخوانا شوفوا بقى بعد كده انطلقوا انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا انطلقوا ايه ده الانطلاق ده واحد طالع جري طالع جري الحاجه هو حد بيروح النار آه، انطلاق لا ما هم بقى شايفينها نار شايفينها ميه ميه ازاي حديث رسول الله في البخاري ومسلم عليه الصلاه والسلام تعرض النار لهم كانها سراب سراب كانها ميه الميه اللي هي السراب فيحسبوها ميه يطلعوا يجروا يسقطوا في جهنم طب ليه يشوفوها سراب لانهم في الدنيا كانوا بيجروا ورا سراب كانوا فاكرين ان السعاده في طريق معصيه ربنا سراب كله سراب اللي فاكر انه هيجيب السعاده من في الاعراض على الله عايش في سراب انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ظل هو في النار بيطلع منها ظل اه دخان جهنم انما هم شايفينه ظل عشان كده بيطلعوا يجروا ميه وظل وهيموتوا من العطش وهيموتوا من الحر انطلقوا الى ظل ده الظل ده ايه عارفين الحميم الحميم بيتبخر منه بخار زي ميه الدنيا بتتبخر البخار ده بيشوي الوش في جهنم والعياذ بالله البخار ده يتجمع ويبقى زي السحب زي الدخان زي الدخان النار يطلع منها فيتقالوهم ان هي ظل وهي دخان في الدنيا يقول لك ان 80% من اخطار الحريق ومضاعفاته بسبب الدخان مش بسبب النار بسبب الدخان انطلقوا الى ظل يعني ايه ظل كل واحد يوم القيامه في ظل عمله المطيع في ظل عرش الله طب والعاصي في ظل دخان جهنم والعياذ بالله انطلقوا ه- هتقف في ظل ايه ايه الظل اللي هتقف في يوم القيامه هتقفي في ظل ايه اعملي حاجه تقف يوميها في ظلها انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لما يكون حريقه دخانها رهيب الدخان يتفرع في ثلاث اتجاهات من كتر ما الدخان رهيب انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل لا ظليل يعني ما بيحميش من الشمس بتاعه القيامه اللي هي اكبر مشكله يوم القيامه يوم القيامه العصاب يستغيثوا بربنا ان يقضي في امرهم ولو الى النار من الشمس ولا يغني من اللهب ولا بيغني من هجوم اللهب عليهم من اللهب اللهب عايز يفترسهم ال- الدخاء الظل ده ما بيغنيش منها انها ترمي بشرر كالقصر ترمي ده لفظ من الفاظ الحرب النار بتنشن عليهم بشرر يعني ايه شرر الشرر بتاع الشرر كلت ذره قبل كده وقفت قدام بياع الذره شفت الشرر اللي بيتطر- يتطرب من الحطب شرر صغير قوي ويطفى قبل ما يوصل لك تخيل ان الشراره اللي طالعه من حطب جهنم قد القصر شرر كالقصر قد البيت العظيم يعني ايه يعني اذا كان ده حجم الشراره امال حجم الحطبه في جهنم قد ايه حجم الحطبه اللي طلع منها الشراره دي قد ايه الحطبه اللي كانت حجر هوا 70 خريف من شفير جهنم للقاع لغايه ما وصل للقاع واتشوى بالنار واستوى بقى حطبه وقذف بالشرر ده بعد كده يعني ايه يا اخوانا يعني انا عايزك تتخيل عمق جهنم قد ايه لما يبقى حجره قد القصر فضلت تقع 70 سنه بلا انقطاع لغايه ما وصلت للقاع كام مليون كيلو متر عمق جهنم عشان نفهم يعني ايه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل عشان نعرف قد ايه عمق النار يا اخوانا قد ايه عمق جهنم والعياذ بالله انها ترمي بشرر كالقصر شرر صواعق صواعق ناريه بتجتاحهم كالقصر زي البيت العظيم كانه جمالة صفر كنت بقرا عن البراكين من ايام فوجئت ان البراكين بتطلع حمم يقول لك الحمم بتطلع تسيح وهي طالعه في الطريق من الحراره يقول لك الحته القذيفه الواحده قد البيت قلت سبحان الله سبحان الله ده كلام ربنا عن جهنم في القران كانه جماله صفر الجماله اللي هو السلاسل بتاعه السفن زي الس... بتسلسلهم من بعيد تقوم رامي عليهم السلسله والعياذ بالله من سلاسل النار تقوم مسلسلاهم ويل يومئذ للمكذبين يا ويلك يا كل مجرم ويا كل عاصي هذا يوم لا ينطقون ما بينطقش ليه ما عندوش حاجه يقولها ما عندوش ولا ولا رد على اي عتاب ولا عذر على اي عتاب ولا اجابه على اي سؤال مش عارف يقول ايه وهيقول ايه كلمه استغفر الله كانت في الدنيا فرصه في الاخره ممنوع تتنطق ممنوع ممنوع محدش ينطق الكلمه دي يوم القيامه فهيقول ايه وفي نفس الوقت اللي بيتحكم عليه بالاعدام بيقعد يدافع عن نفسه لغايه ما يصدر الحكم بعد كده ما عادش فيه كلام تقدر بقى تدفع عن نفسك ادفع عن نفسك هيقول ايه هيقول ايه يوميها بتوع حريه التفكير بتوع حريه التعبير بتوع الجرايد العلمانيه والكفريه اللي بيكفروا ويقول لك حريه التعبير ابقى انطق يوميها بقى اللي بيقول الكلام ده انا عارفه اللي بتقول اقنعني اللي بتقول لا انا مش مقتنع اللي بتقول هو ده الدين يوميها يعرفوا بقى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون كلكم متلمين مهمومين اهو كلكم اتلميتوا مع بعض في لمه واحده تقدروا تعملوا ايه تقدروا تدفعوا عن نفسكم ايه ثم اتقفل الشاشه ويصدر صوت من فوق سبع سماوات رهيب ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه ايه ده هو ربنا بيتكلم عن نعيم الجنه لا امال ايه ده بيقول للي بيترموا في النار استنى انت وهو ايه يا رب بصوا الناحيه التانيه بصوا على اللي قطعني بقى بصوا ان المتقين في ظلال مش انتوا هتموتوا على حته ظل تحميكم من النار ومن شمس القيامه شوفوا الظلال اللي هم فيها استنى انت وهو مش انتوا هتموتوا على بق ميه شوفوا عيون الميه والعيون الرهيبه اللي هم فيها استنى انت وهو مش انتوا هتموتوا على لقمه تاكلوها هتموتوا من الجوع وفواكه مما يشتهون شوفوا ما بياكلوا ايه استنى انت وهو مش انتوا مذلولين قدام الخلق كلها شوفوا دول كلوا واشربوا هنيئا مكرمين قدام الناس كلها قد ايه استنى انت وهو مش انتوا كل الناس كرهاكم وفوجئتوا بالكراهيه الرهيبه شوفوا هم كل بيحبوهم ومكرمين قد ايه يا ساعة الندم لما اب يقول لابنه شوف زميلك ذاكر ونجح وطلع من الاوائل وتعين واتجوز والناس بتحترم وانت ساقط شوف هو ده اللي بيحصل يا جماعه انا كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي الصوامين القوامين العاملين لدين الله المتقين الغاضين للبصر اللي عارفين ربنا المؤمنين بالله سبحانه وتعالى انا كذلك نجزي المحسنين نبقى منهم يا جماعه ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون قليل يعني ايه يعني اللي ما انتش مصدق قريب قوي هتشوف يعني اللي كان بيغني بيقول الغالي بعته رخيص وما بحسبوش غالي هيغنيها يوميها ولا مش هيقدر لا ينطقون مش هيقدر بس هيعيش في المعنى ده قوي قوي يا جماعه يعني ولا تسوى يعني لو جبنا واحد بيزني وقلنا له تعال عايز تزني اه الاوضه دي فيها اجمل امراه في العالم وممكن تزني معاه اه طب وبعدين بس في باب هتعدي بعديها اوضه كلها نار هتتحبس فيها كذا سنه موافق لا يمكن قليلا كلها قليله والله يا جماعه كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون بعد كل ده بعد كل اللي سمعوه لسه معاندين لسه مش عايزه تتوبي لسه مش عايز تتكسر لربنا اركع طب ما انا بركع في صلاه لا اخضع لما واحد يقول لواحد انا هخليك تركع لي يعني تخضع لحكمي اركع له في حياتك اركع له في نظرات عينيك اركعي له ما انا بركع في الصلاه لا اركعي له في حجابك اركعي له في علاقتك باي رجل في الدنيا اركعي له في معاملتك لزوجك ويل يومئذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون بعد الكلام عن الله اللي ما بيتوبش لما بيسمع عن ربنا ولا لما بيسمع عن النار ولا لما بيسمع عن الجنه ولا لما بيسمع عن الموت ولا لما بيسمع عن القبر ولا لما بيسمع عن اي حاجه هيتوب امتى يا جماعه هيتوب امتى هيفوق امتى فباي حديث بعده يؤمنون هو ده املك الوحيد هو ده فرصتك الوحيده قران كلام الله ده املك الوحيد في النجاه ده انتوا عارفين يا اخوانا اللي بيبعد عن القران عامل زي ايه زي واحد في صحراء مهلكه ومعاه خريطه المخرج من الصحراء اما قطع السفينه مقطع الخريطه مقطع خريطه النجاه بيضيع نفسه بيضيع نفسه اللي ملوش علاقه بكتاب الله اللي ما بتقراش القران كل يوم اللي ما بيصليش ولو ركعتين قيام ليل اللي ما بيخشعش لما بيصلي ورا امام بيقرا القران اللي ما بيقراش القران ويتضبط فيه بيضيع نفسه فباي حديث بعده يؤمنون بعد القران في ايه بعد القرآن هينفع ايه؟ مفيش أي حاجة هتنفع. القرآن وخارطة الطريق يا جماعة، خارطة الطريق إلى الجنة وإلى رضا الله، مش زي ما بوش من كذا سنة طلع للمسلمين خارطة الطريق، خطة خارطة بوش المنصر، بوش مجرم الحرب اللي محاصرين إخواننا في غزة بيقتلوهم، تشوف امبارح منظر واحد مذبوح رقبته مو... رقبته متدلدلة عن جسمه في غزة قاتلينه امبارح اليهود والأمريكان عليهم لعنة الله، بوش هو اللي هيرسم لأمة محمد بن عبد الله خارطة الطريق هو اللي هيعرفنا خ- خريطه طريق الهلاك في الدنيا والهلاك في الاخره والعياذ بالله ده الخريطه اللي هو يعرفها ما يعرفش الامه لما بعدت عن القران فباي حديث بعده لما بعدنا عن القران وقفنا على ابواب الشيوعيين شويه وابواب الامريكان شويه تهنا لما بعدنا عن القران بعد القران زباله الماركسيه والعلمانيه عملوا جرايد في مصر والسعوديه والخليج ونفثوا سمومهم على الجرايد عشان يفسدوا ويسمموا عقول الناس فباي حديث بعده يؤمنون خارطه الطريق اهو يا جماعه اهو كتاب ربنا خارطة النجاة الخريطة اللي هتوصف لنا نعمل ايه ونوصل ازاي ونقرب من ربنا ازاي القرآن كل داعية بيبقى له رسالة في الحياة انا رسالتي في دعوتي في حياتي الكتاب ده اهو القرآن ده اهو ان احنا نعرف القرآن ده احنا محتاجينه قد ايه هيوصلنا قد ايه كنا مع سوره المرسلات الليله سوره رهيبه من اولها عاصفه رهيبه عاصفه مزمجره متتابعه ورا بعضها وبعد كده انقلاب في كل حاجه في الكون وبعد كده عشر قصوف رعديه ويل يومئذ للمكذبين سوره صواعق مرسله على كل عاصي وكل مجرم في حق الله سبحانه وتعالى اطول سوره في القران اتكلمت عن العرض عن الله سوره خارطه الطريق سوره خارطه النجاه اخر سوره اسمعها الصحابه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصيه الاخيره الجماعيه لرسول الله اخر وصيه جماعيه لرسول الله للامه كلها كانت السوره ده إيه؟ اللي هي اخر سوره في الجزء ال 29 سوره خطيره نصلي بيها الليله يا جماعه نصلي بيها على طول وكل ما نيجي نصلي بيها نفتكر ان دي كانت اخر وصيه جماعيه من رسول الله لامه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انا عايز افكركم ان يوم الثلاث الجاي ده بدايه 13 و14 و15 عايز افكركم تاني ما تنسوش الثلاث الجاي ان شاء الله 13 و14 و15 اوعوا تنسوا يا جماعه اوعوا تفرطوا في مواسم الطاعه في كنوز الطاعه ثلاث واربع وخميس باذن الله سبحانه وتعالى يعني آه، في ناس ممكن تسال تقول طب انت ما شرحتش الانسان ليه احنا ما عادش في سلسله بدايه الهدايه غير سوره الانسان بس طب انت ما شرحتش الانسان ليه ده الانسان قبل المرسلات لا الانسان بتتكلم عن الجنه عشان نبقى اخر حاجه في سلسله بدايه الهدايه نحلي بقى بالكلام عن الجنه الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى نحلي بالكلام عن رحله الى الجنه هن- هنروح مع بعض اروع رحله في الدنيا كلها وهنقول لكل واحد بتحلم بايه اي حاجه اي امنيه بتغمض عينك وتحلم بيها في الدنيا هنشوف في الجنه قد ايه اللي اخطر منها مليون مره باذن الله سبحانه وتعالى القران والصيام القيام بالصورة والصيام 13 و14 و15 اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم تب على كل عاص مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم اللهم فرج كروبنا اللهم اقض ديوننا اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم فرج كرب اخواننا المحاصرين في غزة اللهم فرج كرب اخواننا المظلومين في غزة اللهم انصرهم على كلاب اليهود والامريكان اللهم لعن اليهود والامريكان اللهم ثبت اخواننا المحاصرين وانصرهم وايدهم اللهم انا نعتذر اليك ان تخاذلنا عن نصرتهم اللهم انصر امه حبيبك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى الجمعة القادمة إن شاء الله مع الجنة مع رحلة إلى الجنة إن شاء الله وجزاكم الله خير